لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام القراء إمام المحققين درة القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رحاب القرآن مع القراءات مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش مع عثمان ابن سعيد المصري مع رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الشاطبية بإذن رب تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع آي الذكر الحكيم من سورة الأعراف من قول الله تبارك وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا الآية الثالثة والعشرين إلى قوله تبارك وتعالى ويحسبون أنهم مهتدون الآية الثلاثين من نفس السورة يبقى عندنا اليوم الصفحة في سورة الأعراف من الآية 23 إلى الآية الثلاثين من نفس السورة احنا اتفقنا في الحلقة الماضية انه اتكلمنا على لفظة مهمة في رواية ورش ألا وهي لفظة سوءات تاني اتكلمنا مع بعض في الحلقة السابقة لو احنا متذكرين اوعى نكون نسينا اتكلمنا على لفظة سوءات واتفقنا مع بعض ان هذه الواو اللينة في لفظ سو الواو اللينة دي لين مهموز اجتمعت مع آت بدل واحنا كنا متعلمين مع بعض انه لما يجي اللين المهموز مع البدل كان ليه طريقة في التعامل اللي كان بيحكمني فيها كان مد البدل بمعنى ان احنا لو كنا بنقصر مد البدل ما كانش لينا في اللين المهموز الا التوسط ولو كنا نوسط البدل ملناش في اللين المهموز ايضا الا التوسط ولو كنا بنشبع مد البدل ملناش في اللين المهموز إلا التوسط والإشباع يعني الوجهين معا طيب دلوقتي قدامنا حالة اجتمع فيها اللين المهموز مع البدل في نفس الكلمة فقلنا ان لها حكم خاص هذا الحكم اتفقنا ان احنا لو مش هنمد الواو هنتعامل مش هنمد الواو زي حفص سوءات عادي جدا سو من غير ما مد او دي خالص ليا في البدل القصر والتوسط والإشباع لكن لو عايز امد الواو هوسط البدل يعني انا لو بقرأ بقصر البدل يبقى الواو مش هتتمد لان طبيعي هقصر البدل بتاع آت فالواو دي ما تتمدش مع القصر خالص طب ولو انا بقرأ الختمة بتاعتي عايز نفسي اختم ختمة في رمضان بتوسط البدل عايز اجيب المصحف من اوله لاخره بالتوسط هيقابلني كلمة سوقات في الاعراف وانا بختم الختمة طيب لما يقابلني في الاعراف كلمة سوقات وانا بوسط البدل يبقى احنا قدام خيار من اتنين يا ما مدش الواو مع البدل همد اربعة مفيش خلاف في آد دي دي ما فيهاش فيها خلاف هتتمد اربعة الخلاف في الواو الشغل كله على الواو خلي بالكوا الشغل كله على مين على حرف الواو لو بنقصر البدل في آد الواو ما تتمدش لو هوسط البدل ليا حاجتين في الواو يا ما مدهاش يا مدها اربعة يا ما مدهاش يا مدها اربعة اما لو هشبع البدل هختم ختمتي واشبع البدل برضو الواو مش هتتمد ده ملخص الموضوع طيب النهاردة عندنا شغلنا في الآية 26 والآية 27 طبعا احنا فاتحين مصاحفنا وانا بقول في الآية 25 فيها شغل والآية 26 الآية آه، 26 والآية 27 معذرة الآية 26 و27 الآيتين دول ورا بعض هم اللي فيهم الشغل هقرأ وتابعوا معايا أنا هعمل إيه بالظبط بس خلي بالكم إن في الآية 26 عارفين الشغل فين عينيكم كده معايا على المصحف هتلاقوا آدم ده بدل عادي يا نمده يا 2 يا 4 يا 6 بس هقول لكم مش هينفع نمده 2 4 6 في وقته لأن هيقابلني سوآتكم فلازم أسوي آدم مع سوآتكم وعلى فكرة صفحة النهاردة فيها فرش هيقرأ ورش ولباسا مش هيقول ولباسو عشان ما حدش يقول وانا بقرأ الشيخ, ال- ال- الشيخ قرأ وشكل غلط لا هي فيها فرش ولباس التقوى وعندنا في آخر سطر في الصفحة تحت الفعل يحسب كل الفعل اللي يحسب بفتح السين ده ورش يقولوا بكسر السين دي ثوابت ويحسبون دي ثوابت عندنا واحنا مغمضين حلو الكلام طيب هقرأ واستنتجوا معايا لأن الكلام مش جديد على الأذن أو على الأذن مش احنا قلنا الأذن في المائدة كان بينقل ويسكن الذل عايزين نتعلم نقول حتى في كلامنا العادي عشان يبقى السهل علينا النطق بورش ماشي الكلام طيب هقرأ وتحاولوا تستنتجوا معايا وعينينا على المصاحف مع الأداء الصوتي اللي أنا هقوله فأرجو من الله تعالى التوفيق بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري لباسا يواري سوآتكم سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء قل إن الله لا يامر بالفحشاء يتقولون على الله أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط الحق وأقيموا وجوهكم وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون بارك الله فيكم عارف معلش أطلت عليكم القراءة ولكن الأوجه احنا تعودنا نحب الآيات اللي فيها ايه شغل ولذلك الآية 26 والآية 27 هم اللي في الصفحة هم اللي في الصفحة عشان عارف ان الناس بتحب تصريح عايزين نقرا الايات اللي فيها شغل فهم اللي فيهم شغل آية 26 أنا قصرت آدم سوآتكم طبعا البدل اللي فيها اتقصر فعشان كده ما مدتش الواو وطبعا التقوى بتتفتح مع قصر البدل وطبعا كملت ذلك من آيات على قصر البدل رجعت وسطت البدل ولما وسطت بدل آدم خدت سوآتكم كان ليها فيها حلين طالما أنا بوسط البدل يا ما مدش الواو مع توسط البدل يا مد الواو أربعة مع التوسط برضه والتقوى بالتقليد وكملت منايات بالتوسط أشبعت البدل وقابلني في السكة سوآتكم ما مدتش الواو وأشبعت البدل المهم إن ما مدش الواو وأشبعت البدل ولما جاني التقوى فتحت وقللت مش إشباع البدل ونصيب الأسد ومنايات كملتها بالإشباع هي دي الآية اللي فيها الشغل عشان ترتب عليها كذا حاجة اللي تحتها سهلة آدم مع سوآتهما هي هي القصر مع قصر البدل والواو ما تتمدش التوسط يا إما مد الواو ما مدش الواو خلاص لو مدتها مدتها طبعا أربعة والإشباع زي ما احنا عارفين زي القصر ماشي الكلام نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا سيدنا الله يكرمك بارك الله فيك الله يكرمك آه، أقرأ إن شاء الله تفضلي آه، بالتوسط بإذن الله تفضلي يا حاجة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا طيب خلي بالك ال- ال- اللام هنا حكمها ايه
آه، مغلظة تمام عايزين نبين بقى ظلمنا
قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا بس ليا ملاحظة نعم عايز أبين النقل قد أنزلنا نقولها تاني كده قد قد أنزلنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليا ملاحظتين الملاحظة الأولى أنت أولا اخترت وجه واحد اللي أنت تمدي الواو زي البدل صح كده؟
نعم بس المهارة بقى يا حاجة ان زمن الواو الاربعة ده يكون قد زمن البدل اربعة الاربعة قد الاربعة مفيش حاجة فيهم تزيد ما طلعوش قد بعض اه الميزان اختلف ادي نمرة واحد نعم نمرة اتنين حضرتك قلتي ولباسي هي ول- طبعا السين مفتوحة ولباسة الفرش بتاع وش ولباسا اه عشان كده عايز حضرتك بقى ايه عيد يواري سوءاتكم وريشا يلا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير مم.
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وصلت يا حاجة نعم بارك الله فيك وأحسنت ربنا يبارك في حضرتك الله يكرمك معنا اتصال آخر السلام عليكم يا أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أحمد ماشي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما سوآتهما يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ها ها أنت مش بليش بقى البدل ليري- نعم ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله يكرمك يا أحمد بارك الله فيك يا أحمد جزاك الله خير خيرا جزاك معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الملك شيخنا الجليل بارك الله فيك يا حاجة جزاك فاطمة الله خيرا والله على الشرح الله يسترك ويرضى عليك يا حاجة أقرأ إن شاء الله 26 إن شاء الله تفضلي هنقرا بوجه إيه آه الإشباع تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير بس ليا ملاحظة اتفضل استشعرت لما حضرتك جبت وجه الفتح وكأنه يميل للتقليل شوية فبين الفتح قوي ولباس التقوى ولباس التقوى نعم يلا ولباس التقوى ايوه ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه ها يراكم يراكم دي قولا واحدا عشان اه جواب ايوه آه، صح صح يا شيخ معلش على مهل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم عشان دي بيسموها ذوات الراء يا حاج نعم نعم والله انا اللي ما خدتش بالي لا ده كويس ان حضرتك عملتيها عشان برضو ايه توجيه الناس بتسمعنا نعم اتفضل لكن والله عارفه ان هي قول واحد يعني ربنا تقريب.
يكرمك
إن إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون كده فهمنا خلاص كلمة سوءات نعم بارك نعم الله والله.
فيك صح.
واحسن الله اليك وجزاك الله خيرا خيرا جزاك يا حاج طيب معانا اخونا مصطفى السلام عليكم يا مصطفى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرة على الاطالة يا مصطفى يا أهلا وسهلا مرحبا تفضل يا مصطفى آه، حاضر.
من هنقرأ من عنده اذا فعلوا فاحشة أيوة إن شاء الله تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون عايز استوضح حاجة يا مصطفى أيوه آه، بالفحشاء اتقولون ورشة هيعمل في الهمزة الثانية هيدي الابدال الياء اه عايزك تب- تبينها لي قوي يا مصطفى حاضر يلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون قل أنا- قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون بارك الله فيك يا مصطفى أحسنت طيب معنا أخونا محمد السلام عليكم يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا يا محمد من أين إن شاء الله من أول الصفحة إن شاء الله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ع- محمد نعم عايزك بقى الآية اللي جاية دي تقولها على التوسط ماشي إن شاء الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري لباسا يواري سوآتكم سوآتكم وريشا يبقى إذا يا محمد كلامي ليك وخطاب للجميع اللي سامعيني وبيتعلموا إنك لما وسطت البدل كان ليك في الواو يا ما تمدهاش يا تمدها أربعة زي البدل صح كده؟
نعم أكمل يا محمد ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون
بارك الله فيك يا محمد أنا تعمدت أقرأك بالتوسط عشان بس أبين خلافات معينة عايز أبينها جزاك الله خيرا يا محمد معنا آه، الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة زينب القاهرة برضو نعم آه، بص حضرتك أنا أول مرة أقرأ ورش نعم فأنا مش عارفة الأحكام خالص فأنا هقرأ وحضرتك إيه تصلح لي من البداية بس حاضر ابدأ من أول الصفحة كده إن شاء الله وإن شاء الله الأمر يسير ميسر إن شاء الله آمين يا رب العالمين وعايزة حضرتك برضو ترشح لي كتاب أقرأ منه زي آه، حفص كده
والله هو أفضل يعني أنا بحب كتاب معين ده أيوة.
أيوة.
أنا أول كتاب أذكر إن ده أول كتاب وقع في إيدي في القراءات لأن أول حاجة أنا اتعلمتها بعد حفص ورش ايوه انا ما انا او يعني انا ما اعرفش حاجه خالص عن اي قاعده يعني آه.
انا حضرتك بتشرح بس انا مش فاهمه آه خلي بالك حضرتك أيوة.
آه، الأفضل الكتب في ورش كتاب اسمه القبس الجامع ال- القبس الجامع آه القبس الجامع في قراءة الإمام نافع القبس الجامع حاضر ده من أفضل الكتب في رواية ورش ماشي.
هذا الكتاب أنا بقولها كده بملء فيه كان للشيخ عطية قبل نصر رحمه الله تعالى هذا الرجل هذا الكتاب يكتب بماء الذهب يا سلام هذا ربنا الكتاب والله يسلمك شهادة يا حق جميع.
الرجل هو في في الدار الآخرة الآن ولكن ربنا هذا الكتاب والله يكتب بماء الذهب يعني انا هفهمه هيبقى يسير بالنسبه لي حضرتك هت- شاء الله.
حضرتك هتلاقي الكتاب منهجه أيوة.
ماشي صفحة ماشي بالل- بالربع يعني الربع اللي بنقرأه مثلا احنا بنقرأ صفحة في البرنامج فكل أيوة.
حلقة بنقرأ صفحة لكن تمام.
هو ماسك الربع بيبين يقول قرأ ورش كذا ه- هتلاقي بقى الكتاب كمان جامع بين قانون وورش فاحنا ناخد الشق اللي يخ- يخص ورش حاضر حتى هتلاقي في نهاية الكلمات بدأ الكتاب بال- بالفرش بتاع الكلمات تحت الفرش كاتب الحاجات الممالة يقول لحضرتك أنا مش مثلا عارفة يعني إيه المقلل فرش.
قولا واحدا أنا مش عارفة المقلل يعني إيه.
بخلف عنه مش عارفه يعني ايه فرش مش عارفه الحاجات دي ي- يعني ايه فرش اقول لك حضرتك الفرش كلمات مختصة بالرواية يعني مثلا حفص في الفاتحة مش بيقول مالك يوم الدين ايوه تمام ورش يقول ملك ملك ايوه انا دي, سمعت دي, دي كلمات كلمات ملهاش قاعدة ايوه كلمات ليست لها قاعدة يعني حاجات ثابته زي آه، ويحسبون كده بالظبط كده ده اسمه فرش تمام اما الاصول اما الاصول اللي هي القواعد زي ما احنا كده بنتعلم حفص نقول يا قا- حفص.
التجويد التجويد ايوه تمام او او ورش التجويد بتاعه بنسميها الاصول تمام وصلت حضرتك ادعي لي بس ان ربنا ييسر يسيرة والله ده من من- إن شاء يعني دي, دي الله.
أسهل الروايات إن شاء الله امين يا رب هنقرأ العالمين.
كده وحضرتك هتحكمي إن شاء الله وأنت الله بتقرأ المستعان طيب أول آية هتقريها آه.
كلمة ظلمنا هن- هنفخم اللام عشان ليه؟
هي مفتوحة حلو هنفخر التلات اللام عشان حروف.
مفتوحة أو عشان التلات- مفتوحة وقبلها الضاء مفتوحة اه ثلاث حروف الصاد وال- وال- والطاء والظا تمام كلام جميل اه يلا نبدأ نقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو لا ولكم في عدو الأرض- عدو ولا عدو لا عدو يلا نقولها تاني
قال اهبطوا بعضكم لبعض ع- عدو مم.
ولكم ولكم في الارض في الارض مستقر ومتاع الى حين صلي على النبي عليه في, الصلاه في, في والسلام قاعدة في ورش اسمها النقل النقل أيوة.
يعني ايه النقل هشيل النقل.
الهمزة ونحطها فتحه والحركة اللي عليها حسب الحركة ممكن ما تبقاش فتحة ممكن تبقى كسر أو أيوة.
ضمة ايوه وناخد الحركة نحطها على الساكن اللي قبلها حاضر فهنا الهمزة مفتوحة صح بتاعة الأرض ايوه ايوه تمام فاحنا شلنا الهمزة وخدنا وفتحنا- الفتحة حطيناها على اللام على فتحنطق اللام.
ايه هتبقى لكم لكم في الارض ادي واحدة كلمة أيوة.
ومتاع عشان في ناس بتنساها دايما ومتاع دي مش اخرها تنوين ومتاع في حضرتك اللي هو في اخر الآية ومتاع آه.
الى حين ايوه مش متاع.
التنوين ده التنوين ده نون ساكنة ايوه أهو النون الساكنة دي برضو هعمل فيها نقل ومتاع الى حين ومتاع إلى حين يلا نقولها على بعض بقى ولكم في الارض حاضر ولكم ولكم في الأرض متاع مستقر ومتاع إلى حين تمام بس خلي بالك من الالف ومتاع الى ومتاع إلى حين وصلت تمام أيوة نعم.
فهمتها قال فيها قال قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري لباسا يواري سوآتكم وريشا مم.
سوآتكم لا.
وريشا انا عايزك انا همرنك النهارده على قصر البدل يا حاجه زينب حاضر اقري من اول يا بني ادم وادم دي ما تمديهاش هو قصر حاضر.
بس عايز حاضر.
امرنك على حاجه حاضر يلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير مم.
ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون شفت النقل سهل ازاي جميل جدا ورش سهل ولا صعبه لا أنا حباها والله طيب فعشان كده عايزة أتعلمها بصراحة باذن الله حضرتك تتابع معانا بقى في الحلقات بتاعت إن كل شاء الله.
اثنين وان شاء إن الله شاء الله.
اشربكم روايه ورش ربنا يفتح عليك جزاك يا رب الله خيرا يا حاجه زينب وإياكم يا رب يخليك ألف الله شكر.
يكرمك جزاك ألف الله شكر.
خيرا ماشي. معنا آه، الاخت آه، امه الله السلام عليكم السلام عليكم طيب لحد ما نتلقى اتصالات اخرى آه، نعلق بقى على اللي عايز اقوله آه، احنا بنقول ان احنا بعد ما كملنا البدل مع لفظ سوقات طيب معنا اتصال الحاجه كريمه السلام عليكم يا حاجه كريمه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حاجه كريمه بارك الله فيك يا شيخ بكرة مني إن شاء الله آه، ابدأ إن شاء الله يا بني آدم لا يفتننكم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وطبعا تبقي عارفة يا حاجة كريمة ان ليكي وجه اخر مع التوسط ان الواو ما ليه تتمدش الكسر نعم ليه سوآتهما أه، سوآتهما والبدل يتمد بقى البدل يمد لكن ال- الواو ما الو- تمدش اه اعمليها برضه عشان تبقي اتمرنتي إن شاء عليها الله ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما تمام إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء يتقولون على الله ما لا تعلمون جميل التلاوة طيبة يا حاجة كريمة احسن الله اليك الله يكرمك يا بارك حبيبي.
الله فيك يا بارك حاجة الله فيك يا كريمة شيخ.
وارجو تكون وصلت اوجه سوآتهما بارك الله فيك معنا ام ايمان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظك ويحفظ ويزيدك من علمه وفضله يا رب العالمين وجميع العاملين في هذه القناة المباركة امين يا رب العالمين امين ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك وجزاك خير الجزاء أنا زي الأخت اللي, اللي قالت لك أنا لسه بتعلم و... وبتمنى من الله أن أتعلم على دين حضرتك آه، شيخ محمد الله يسترك انا خادم والله انا جاي عشان اعلم الناس ربنا يحفظك فربنا ويجعل- يعيني واوصل لكم يا رب مش هقول لكم حفص وورش يا رب الله يخ- اوصل لكم القراءات العشر كلها والله ربنا اعلم احنا بندعي لك قد ايه يا ابني والله ربنا يحفظك بحفظه ورعاك بعينه الذي لا تنام يا رب اللهم العالمين آمين. امين يا رب العالمين طيب نبدأ كده بالراحة من اول الصفحة برضو
ان شاء الله بامر الله تفضلي يا حاج فضلك الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفس- أنفسنا وإن لأنفسنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم لنكونن من الخاسرين طيب اول درس اتعلمناه ان اللام لورشة هتتغلظ صح أيوة إن شاء ده الله تاني درس نتعلمه ان المد المنفصل والمد المتصل يتمد كام
آه، أربع حركات لا الاربعة في حفص لكن الستة في ورش ست حركات اه يبقى اي منفصل ومتصل يقابلنا نمده كام في ورش ست حركات إن شاء الله تمام كده طيب ناخد الآية اللي بعدها يلا حاضر قا- قال اهبطوا بع- بعضكم لبعض لبعض عدو مم.
ولكم في في الأرض مستقر وما ومتاع ال- ومتاع إلى ح- ه- ه- هعلمها لك اهو آه، حاسه انت حاسه وانت بتقوليها انها تقيله شويه صح آه طب آه أع- أع- نعملها ازاي لما نلاقي النقل ده مش اسمه نقل آه آه نت- نتعلمها ازاي نفك الكلمه احنا لما نعمل نقل مش هيعتبر ان النون الساكنه دي لما نقلها الكسره بتاعت الهمزه تبقى نون مكسوره آه إن شاء الله ومتاعني ومتاعني تتقال ايه
و- ومتاعني ايوه كده ومتاعني لا حين حاضر ومتاع إلى حين صعبه
سهلة إن شاء الله والله ربنا يبارك فيك طيب نق- نقولها بقى على بعض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأ- في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يلا هات الآية اللي بعدها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا اللي بعدها دي ما فيهاش حاجة اللي بعدها بقى
يا أم- أمد حضرتك اه يا بني ده منفصل صح أيوة قلنا هنمده الورش كام ست حركات إن يلا.
شاء الله حاضر يا بني
لا آدم انا اللي بيتعلموا معايا ورش عايز ابدأهم بالقصر الاول عشان يهضموا معايا حاجات اقولها آه، ايوه يلا قول يا- يعني ادم ما ما مدهاش ادم مش هنمدها ادم هنعملها بدل حركتين بس النهارده حاضر يلا ربنا يبارك فيك يا بني آدم قد طب أنزلنا مش مش قد انزلنا فيها نقل اه يلا طبقي حاضر يلا يعني مديها ست حركات برضه لا قد انزلنا ما فيهاش ست حركات ده نقل عادي اه نقل نقل. اه اه حاضر قد أنزلنا عليكم لباس لباسي لا لباسي لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير بس ورش بقى هو ده بقى الفرش اللي بتكلم عليه من شويه ورش ما يقولش ولباسه يقول ايه ولباسه يفتح السين طيب طيب يا- يعني حضرتك بقى تبقى عارفه معذره بقى آه، ده يعني الوقت انقضى سريعا فعندنا ولباسه بفتح الايه السين وكل اخواني واخواتي اللي نفسهم يتعلموا ورش ويعني يتصلوا عليا ان شاء الله واحنا بنتعلم باذن الله وتعليمي ليكم هو تعليم للجميع اللي بيشاهدونا ان شاء الله جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم الوقت انقضى سريعا يعني سبحان ربي ال- ال- الاوقات في في طاعه الله تمر مر السحاب فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يد الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ومع تلاوة ما ننساش تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ۖ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما